كوستكبوب.org تقدم لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اريد ان اكلمكم في هذه الليله المباركه عن الفكر الفكر والافكار الفكر اما ان يكون فكرا مقدسا طاهرا او يكون فكرا شريرا خاطئا او يكون فكرا طائشا لا هو خير ولا شر ضيع وقت يفكر الانسان في التفاهات زي واحد يبص للأق... لل للنجفة الكبيرة دي ويقول يا ترى فيها كم لمبة ويقعد يعد اللمبة هتقول لي دي خطية مش خطية بركة مش بركة لكن آه، طياشة طياشة زي أي واحد يفكر في أي شيء ملهوش لازمة زي واحد من الآباء قال كلمة لطيفة قال أحيانا نجهد أنفسنا في معرفة أمور لا ندان في اليوم الأخير على جهلنا إياه آه آه يفكر في الفرغة والمليانة وزي الناس اللي بيدردشوا في مواضيع لا تودي ولا تجيب فده اسمه فكر طائش قد لا يكون خيرا ولا يكون شرا ربما الشر الذي فيه هو ضياع الوقت بالانشغال به ده من جهة الأفكار الإيه؟ الطائشة نيجي للفكر الطاهر مثله او الفكر المقدس كالتفكير في الله نفسه وده من اسمى انواع التفكير زي بعض المزامير التي يقولها داوود اشتاقت نفسي اليك يا الله كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء يا الله أنت إلهي عطشت نفسي إليك متى أقف وأتراءى أمام الله التفكير في الله وفي سمائه وفي ملائكته وفي وصاياه كلها أفكار خيرة طاهرة أو التفكير في عمل الخير في واحد يقعد يفكر ما الخير الذي يمكنه ان يعمله يفكر يقول انا مش عايز هذا اليوم يمر عليا بدون ما اعمل فيه عمل خير او التفكير في الخدمه وفي مساعده الاخرين او التفكير في ملكوت الله وفي الكنيسه او التامل او الهزيز او الصلاه الدائمه زي ما كان الاباء بيعملوا كل دي افكار كويسه او التفكير في احسانات الله او التفكير في التوبه وازاي انك انت ترجع الى ربنا او التفكير بخاص الخاص بمحبة ربنا اللي بيقول عنه الكتاب تحب الرب إلهك من كل نفسك ومن كل قلبك ومن كل فكرك تحبه من كل فكرك دي يمكن تحبه في فكرك كويس لكن من كل فكرك دايس صعبة شوية هل تستطيع أن تعطي كل فكرك لربنا دي درجة سامية عالية ربنا يساعد عليها من الآيات الجميلة في الفكر الطاهر المقدس قول بولس الرسول في كورنثوس الأولى خمسة ستاشر أما نحن فلنا فكر المسيح أما نحن فلنا فكر المسيح تصور لما الإنسان يفكر بنفس فكر المسيح يبقى إيه درجة عالية جدا يا ريت تحفظوا الآية دي أما نحن فلنا فكر المسيح أما الفكر الخاطئ فهو على أنواع كثيرة إما فكر في شهوة جسدية أو فكر في غضب فكر انتقام فكر تدبير سيء فكر كبرياء أو عظمة أو مجد باطل ولعل فكر الكبرياء هو الذي وقع فيه الشيطان وكان سبب هلاكه كما يقال عنه في أشعياء الصح 14 وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أجعل كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي عايز يفكر واحد يبقى شيطان يبقى زي ربنا أو أي أفكار بالمجد الباطل زي إنسان يقعد يفكر في أمور من العظمة وجايز توصل إلى أحلام اليقظة وربما أحلام اليقظة دي جزء من الفكر الخاطئ الخاص بالعظمة أب أو أب أو أب أو ارتفع وأعمل وأسوي ويصحى يلاقي نفسه مفيش حاجة من أخطر أنواع الفكر الخاطئ فكر التجديف فكر التجديف أو فكر الهرطقة أو فكر البدعة الإيمانية كل دي أفكار خاطئة الفكر فيه يعني طبقتان طبقتين في الفكر طبقة سطحية وطبقة عميقة وممكن العقل يشتغل في الاثنين مع بعض زي واحد بيصلي يكون الصلاة في الطبقة العميقة لكن مخه بيسرح في حاجة سطحية ولو ازداد السرحان جدا يبقى السرحان يخش في الطبقة العميقة وتبقى الصلاة في الطبقة السطحية ما يعرفش يا ترى صلى ولا ما صلاش دي اسمها طياشة الأفكار أو سرحان الفكر وجايز الفكر اللي في الطبقة العميقة للإنسان يجي له فكر يستمر معاه أيام ينام ويصحى بيه ويمشي بيه ومنين ما يهدأ لنفسه يلاقي الفكر يرجع له تاني يفكر فيه ينشغل بحاجات كتير ويلقى الفكر يرجع له تاني لأن الفكر دخل في الطبقة العميقة اللي موجودة في ذهنه فأصبح يملك عليه هذا الفكر العميق اللي يستمر أيام ده ممكن يخش في العقل الباطن ويستقر في العقل الباطن في السب كونشيوس جوه أو يسموه في الباك الفكر ده يقعد معاه من جوه ويطلع احيانا يطلع كاحلام يطلع كظنون يطلع كأفكار أخرى يطلع كشهوات كرغبات شخص ده الفكر العميق اللي يخش في العقل الباطن وساعات واحد يقول الحلم اللي انا بحلمه ده خطيه ولا مش خطيه؟ يعني حلم حلم بخطيه فتحسب عليه ولا لا؟ اذا كان حلم الخطيه سببه حاجه في الوعي قبل كده سواء في رغبه او في فكر او في قراءه او في منظر يبقى تبقى خطيه لا يعتبر من الافكار شبه الاراديه يعني في عمل ارادي كام حاجه اراديه كامله وحاجه غير اراديه لكن دي شبه اراديه لانها في صورتها غير اراديه لكن سببها عمل ارادي سابق لما نتكلم على الفكر وهل هو خطية ولا مش خطية نفرق بين أمرين بين حرب الفكر والسقوط بالفكر خلي بالكم التعبير ده بين حرب الفكر والسقوط بالفكر حرب الفكر يعني الإنسان تيجي أفكار تحاربه وتكون أفكار غلط وهو مش قابلها وطردها ويحاول يخرج منها مش عارف واخيرا ينتصر عليها ربما تكون حرب من الشيطان حرب من الخارج ومقاومته ليها تعتبر برا ولا يعتبر انه سقط في الخطيه امتى يعتبر الفكر خطيه لما الانسان يقبل الفكر يقبله ويرضى بيه وجايز يلتز بيه ويستمر فيه وتبقى حكايات بقى وخسر بقى خلاص يبقى وقع يبقى حرب الفكر حاجة غير إرادية والسقوط بالفكر حاجة إرادية حرب الفكر تبقى أنت بتقاومها والسقوط بالفكر تبقى حاجة أنت راضي بيها حرب الفكر بعد شوية من أجل الصلاة النعمة تيجي تفتقدك ويزول عنك الفكر والسقوط بالفكر يستمر ويطول ويجرى اللي يجرى وتكون له نتائج أخرى إيه تطور الفكر؟ شوفوا الفكر والقلب بيتبادلوا العمل مع بعض العقل والقلب يعني في فكر من الداخل وفكر من الخارج الفكر من الداخل حاجة غلطة موجودة جوه القلب تطلع وتوصل للفكر وساعات فكر موجود في العقل ينزل للقلب ويتحول لشهوة أو رغبة فإما يبتدي من القلب ويتحول إلى فكر أو يبتدي من العقل وينزل للقلب ويتحول إلى رغبة فالقلب والفكر بيتبادلان المواقع والسيد المسيح شرح هذا الأمر ازاي القلب ممكن يكون مصدر للافكار فقال الانسان الصالح الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح بيخرج الصلاح والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير بيخرج الشرور فجايز يكون القلب هو الاصل وبيتطور الفكر الخاطئ لما يجي لك يبقى بيجس نبضك الفكر الخاطئ لما بيجي لك يبقى بيجس نفسك بيختبرك هل انت تقبله ام لا تقبله ان قبلته يستمر وان ما قبلتوش يهرب منك بيجس نفسك وانت بتقبل الفكر لما يكون في قلبك ما يشبهه او ما يحن اليه بتقبل فكر الشهوة لما يكون في قلبك شهوة مماثلة لهذا الفكر بتقبل فكر عظمة لما يكون في قلبك في حب للعظمة لما تقبل فكر غضب لأن في قلبك شيء يميل للغضب فيبقى الفكر بيجس نبضك بيختبرك يشوفك تقبل ولا ما تقبلش ال- الفكر بيتطور جايز يكون في الإنسان مجرد فكر في عقله يتطور يبقى انفعال ينفعل به يتطور يبقى رغبة أو شهوة يتطور انه الفكر يؤثر على نفسه على نفسه او على اعصابه يتطور لغاية لما يبقى عمل يتنفذ كل ده تطور للفكر واذا تنفذ جايز يترسب في العقل الباطن وبعدين يخرج على هيئة ظنون او احلام او رغبات او افكار اخرى قبول الفكر معناه انك تقبله تلتز به تتساهل معاه تستمر فيه وعدم قبوله يعني تقاوم الفكر ولا تقبله لما انت تقاوم الفكر تأخذ سلطان عليه لما انت تتساهل مع الفكر هو يأخذ سلطان عليك يعني هل انت اللي تبقى مسيطر على الفكر ولا الفكر يبقى مسيطر عليك دي تتوقف على ارادتك انت الشخصية القلب الامين لا يتساهل مع الفكر ولا يجعل الفكر يتجرأ عليه ويمد جذوره في داخله إن دخل جواك الفكر قاومه ولا تجعله يتعمق فيك في آية كويسة موجودة في كورنثوس الثانية عشر خمسة بيقول مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح لما جالك فكر تأثره وتجعله في طاعة المسيح عشان تأثر الفكر وتنتصر عليه لازم تعرف ما هي مصادر الفكر في م- مصدر داخلي انه بيجي من القلب مثلا بيحب الخطية وفي مصدر خارجي بيأتي من أسباب كثيرة إما الفكر يأتي عن طريق الحواس والآباء بيقولوا الحواس هي أبواب للفكر الحواس هي أبواب للفكر ما تراه جايز تفكر فيه وما تسمعه جايز تفكر فيه وما تقرأه جايز تفكر فيه وما تلمسه أو تشمه جايز تفكر فيه فالحواس بتجيب أبواب للفكر فالذي يريد أن يحفظ فكره طاهرا عليه ان يحفظ الحواس بتاعته يحفظ حواسه لا يترك الحواس شارده ترى كما تشاء وتسمع كما تشاء وتلمس كما تشاء لا يكون عنده ضبط الحواس ضبط الحواس لكي يضبط الفكر ضبط المناظر سواء مناظر تراها في مجلة تراها في وسائل الإعلام تراها علنا كل دي بتترك في نفسك أثر جايز مصدر خارجي هو عدوى الأفكار يعني ايه عدوى الأفكار؟ يعني واحد عنده فكر يصب في أذان الآخرين فيعديهم تلاقي الفكر انتقل منه إليهم ولذلك القديس بولس الرسول بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة لأن في عدوى فكر يعني الناس اللي بيقعوا في الإدمان ولا في التدخين ولا في غيره ما جايز جت عدوى فكر أشخاص نقلوا إليهم هذه العدوى أو جايز الأفكار جاية من الخارج عن طريق القراءة ولذلك ينبغي أن يحسن الإنسان اختيار ما يقرأه مش يقرأ كيفما اتفق ويترك القراءة تجيب له أفكار غصب عنه هو عقله بيشتغل يحسن القراءة ويبعد عن قراءة ما يتعبه أو ما يجلب له أفكار الأحاديث يبعد عن الأحاديث الضارة وجايز الفكر يأتي من خارج حرب من الشيطان ما الشيطان عايز يغرس في عقل الإنسان أفكار شريرة فالواحد يحترس يقول قاوموا إبليس فيهرب منكم وتقاوموه ازاي يقول قاوموه راسخين في الإيمان وبيقول لا ت- لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية لازم الإنسان يقاوم يجي له فكر يقاوم نوع الصدقات أيضا يبقى يتفضل علاج الفكر وكيف يكون المسألة عايزة إما وقاية أو حصانة أو علاج الوقاية يعني تبعد عن الأسباب التي تجلب لك فكرا خاطئا دي الوقاية تبعد عن الأسباب التي تجلب لك فكرا خاطئا والحصانة معناها تحصن ذهنك بمحبة الله بمحبة الفضيلة تشغل ذهنك بحيث لا يكون في فراغ يتعبك زي ما بيقول المثل عقل الكسلان معمل للشيطان يخلي فكرك مشغول باستمرار بما هو يفيد فيجي الشيطان يخبط على ابواب ذهنك يلاقيها مقفله ما يعرفش يخش اللي هو بيقول في نشيد الاناشيد يكون نبع مختوم تكون مدينه محصنه البر قد اغلق ابوابها وبارك بنيها فيها اي الفضائل اللي جواها ايضا دي من جهة الحصانة فالانسان اللي عنده محبة الله ومحبة الفضيلة دي بتديله حصانة ضد الفكر الشرير العلاج إذا جالك فكر خاطئ حاول أن تغير مجرى تفكيرك حاول أن تغير مجرى تفكيرك بالقراية بالدراسة بالانشغال بحديث مع حد من الناس بالصلاة بالهروب بطريقة ما تغير مجرى تفكيرك وهنا عايز اقول لك او تغيره بفكر اخر لكن لابد ان الفكر الاخر اللي تغير بيه مجرى تفكيرك يكون اكثر عمقا يعني اي حاجة بسيطة كده ما جايز الفكر الشرير يكون لسه منتصر لكن حاجة عميقة تشغل عمق تفكيرك تلاقي الفكر الطارئ مشي قاوموا ابليس فيخرج منكم هنا واحب ان اقول ان الخلوه والوحده تنفع البعض وجايز تضر البعض الاخر تنفع الشخص الذي يحسن استغلال الخلوه والوحده في الفكر المقدس في محبة الله إلى آخره لكن تضر الشخص اللي ما يلاقيش حاجة ينشغل بيها فيجي الشيطان يقول له أنا مستعد أساعدك وأشغلك وما تتعبش كذلك نصيحه إذا ذهبت للتنام نام في وقت تكون تعبت ومثقل للرأس بحيث تحط راسك تنام لكن لو رايق وفايق تحط راسك على المخدة تلاقي تحت المخدة أفكار تسرح وتخش ودانك وتخش عقلك وتلخبط كيانك وانت نايم أو اقرأ قبل ما تنام أو قدس فراشك بالصلاة لكن إذا كنت تنام وأنت تعبان هتنام على طول وأيضا ابعد عن مرحلة الأفكار الطائشة اللي لا جابت ولا ودت. ربنا يقدس أفكاركم من فضله